أشكرك يا أونلي معلش سامحوني هبتدي الصفات من أولها لآخرها البداية بتاعة محمد زي ما جت في سورة الضحى رقم 93 والآية رقم 6 و7 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى عشان لما يقولوا أن كان الرسول لم يسجد لصنم ولا ولا لا كان ضال وبشهادة القرآن في سورة الشرح رقم 94 والآيات من واحد لثلاثة يقول القرآن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إذا أن محمد كان له وزر ثقيل لدرجة أنه أنقض ظهره يعني من حمل من ثقل الحمل بتاع الخطية اللي كان شايلها نقض ظهره في سورة المدثر رقم 74 والآيات من واحد لستة يقول القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والركس فاهجر ولا تمنن تستكثر الركس اللي هو السجود للأصنام أو عبادة الأوثان دي الصفات الأولانية النقطة الثانية أن الرسول محمد هو النبي الوحيد الذي لم يأتي بمعجزة بشهادة القرآن معروف أن موسى جه بالمعجزات الكبيرة زي مثلا عصا موسى لما ربنا أرسله لفرعون العصاية اللي تحولت إلى حية وإيده اللي دخلها في جيبه طلعت بيضة والمعجز والضربات العشر اللي جت على فرعون المعجزات كتيرة ومذكورة كلها في القرآن عيسى بن مريم له معجزات طبعا باهرة ما فيش حد قدر يعملها اللي هو أحيا الموتى فتح عينين العمي خلق من الطين تنبأ جاي ديان للعالمين هبقى أقولها في بعد ما أخلص دي لكن الرسول محمد هو الوحيد الذي لم يستطع أن يفعل معجزة واحدة زي ما جه في سورة الأنبياء رقم 51 في مسلسل مصحف والآية رقم 5 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون تحدي من الكفار للرسول ان هم مش هيأمنوا له إلا ما يجي لهم بآية آية يعني معجزة كما أرسل الأولون يعني زي الأنبياء اللي قبله ما جم نفس المعنى مكرر في سورة العنكبوت رقم 29 والآية رقم 50 في سورة الأنعام رقم 6 والآية رقم 37 في سورة يونس رقم 10 والآية رقم 20 في سورة الإسراء رقم 17 والآيات من 90 ل 92 وكان رد القرآن على اللي طلبوا الرسول بأنه يعمل معجزة في سورة الإسراء رقم 17 والآية رقم 59 يقول القرآن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وده طبعا مش صح لأن الأولون لما عملوا المعجزات أمنوا بيها القوم اللي هم عملوا المعجزات في وسطهم وده اللي هقوله في صفات السيد المسيح أو عيسى بن مريم من القرآن الصفة اللي بعد كده جت في سورة الأحزاب رقم 33 والآية رقم واحد إله الإسلام بيقول لرسول الإسلام يا أيها النبي اتق الله هقولها تاني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما في سورة التحريم رقم 66 والآية رقم واحد برضو دليل على أن الرسول ما كانش بيتبع الشريعة يا أيها النبي لما تحرم ما أحله الله لك يعني طبعا وبقية القصة معروفة بعد كده الصفة اللي وراها أن في سورة عبسة رقم 80 والآيات من واحد لستة عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى يعني أن محمد لما جاله الأعمى كشر وودى وشه الناحية التانية وما ادهوش اهتمام فهنا ربنا إله الإسلام طبعا بيوبخه بيقول له إزاي تكشر في وشه إيش عرفك يمكن ده تنفعه الذكرى بشهادة القرآن محمد مذنب رسول الإسلام مذنب والله يطلبه بأنه يستغفر لذنبه زي ما جت في سورة غافر رقم 40 والآية رقم 55 فبيقول له إله الإسلام فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والأبكار برضو في سورة محمد رقم 47 والآية 19 يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله وأمر واستغفر لذنبك إذا هو مذنب بشهادة القرآن وإله الإسلام بيطالبه أنه بيستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم منقلبكم منقلبكم ومسواكم في برضو صفة تانية أن محمد لا يعلم الغيب زي ما جت في سورة الأنعام رقم ستة والآية رقم خمسين إله الإسلام بيقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ما عندوش خزائن ال... عنده ما عندوش خزائن الله ولا يعلم الغيب في نبي لا يعلم الغيب أو ملوش نبوءة يعني أنا عايزاكم انتوا اللي تحكموا آه كمان في سورة الأعراف رقم سبعة والآية رقم 188 قل أمر من إله الإسلام لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الصفة المهمة الثانية في سورة سبأ رقم 34 والآية رقم 24 يقول رسول الإسلام وأنا وإياكم لعلي هدى أو ضلال مبين يعني لسه مش عارف هو على هدى ولا ضلال مبين ويقول كمان في سورة الأنبياء رقم 21 والآية رقم 111 برضو رسول إله الإسلام بيوبخ رسول الإسلام في القرآن وبيقول له أنت بتترك الآيات الوحي زي ما جه في سورة هود رقم 11 والآية رقم 12 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل الصفة اللي وراها محمد بيشك في القرآن والوحي اللي بينزل عليه فالله يقول له بقى إزاي يتأكد في الوحي زي ما جه في سورة يونس رقم عشرة والآية رقم 94 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني إذا كنت شاكك في القرآن اللي في إيدك روح اسأل اللي بيقروا الكتاب من قبلك اللي هم اليهود والنصارى ويكمل يقول له من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الممترين يعني اللي بيشتكوا كتير مكررة في سورة البقرة رقم 2 والآية 146 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم وإن فريقا منه ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين دي متكررة تاني ولا تكون من اللي بيشتكوا كتير رسول الإسلام لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا للمؤمنين زي ما جه في سورة الأعراف 7 والآية 188 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ومكررة في سورة يونس آية 49 ومكررة في سورة الجن آية 21 رسول الإسلام بيطرد الذين يدعون ربهم زي ما جه في سورة الأنعام ستة والآية رقم 52 توبيخ من إله الإسلام إلى رسول الإسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين يا توبيخ شديد اللهجة موجه من إله الإسلام إلى رسول الإسلام آه الصفة اللي جاية بقى في سورة الحجر رقم 15 والآية رقم 88 آه خدوا بالكم بقى من الآية دي كويس قوي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يعني يا محمد بطل بص على اللي متعنا أزواج ناس تانية بيهم وخليك في حالك ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الصفة اللي وراها طبعا أنا مش بعد الصفات في سورة الإسراء رقم 17 والآية 73 و 74 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره هقولها تاني وإن كادوا ليفتنونك على الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا محمد يقول عن نفسه يقول له إله الإسلام في سورة الزمر والآية 39 آه سورة الزمر رقم 39 والآية 30 إنك ميت وإنهم ميتون كلكم ميتين النقطة الجاية محمد والنساء آه طبعا آه الآيات كتيرة جدا ومعروفة جدا وأهم الصور اللي فيها علاقة محمد بالنساء نلاقيها في سورة الأحزاب رقم 33 الآية 37 لما يؤمر ابنه بالتبني انه يطلق مراته عشان هو يتجوزها بأمر سمائي من عند ربنا آه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذ قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يعني الله بيقول إله الإسلام طبعا بيقول لمحمد طلقها من جوزها واتجوزها ده صفات محمد مد عينه لمرات ابنه وفي الآية رقم خمسين اللي هي فيها الزنا الواضح والبين هجيب الجزئية المهمة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لو حد قال إن اللفظ ده معناه الجواز يبقى غلطان لان الجواز في الاسلام مفهوش شركة فلو هو زواج ما كانش قال له خالصة لك من دون المؤمنين دي معناها ان ليك انت بس يا محمد اي مؤمنة تيجي تقول لك وهبتك نفسي اتخذها كزوجة من صفات محمد رغم ان هو اتى بالشريعة اللي بتقول ان لازم العدل بين الزوجات الا ان هو لم يعدل بين زوجاته والعجيب ان هو لم يعدل بين زوجاته برضا اله الاسلام في سورة الاحزاب 33 والاية 51 يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما معناها ترجي من تشاء يعني اللي انت وتؤدي اليك من تشاء اللي انت عايزها تديها حقها كزوجة واللي انت مش عايزها اركنها على جنب وكفاية عليهم تقر اعينهم ان هم مجرد انها زوجة ليك اهم بقى مدى كله عمل الشيطان ومحمد محمد يتلقى وحي من الشيطان زي ما جه في سورة الحج 22 والآية 52 ان هو يتلقى وحي من الشيطان والله بإله الإسلام يحايله ويقول له معلش ده كل الأنبياء قبلك جالهم وحي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم طبعا يعني الآية واضحة جدا وسبب النزول معروف فدي صفة مهمة جدا أن الشيطان اشترك مع محمد في الوحي بعد كده الصفة الثانية اشتراك الشيطان أثر الشيطان على محمد في سورة الأحزاب يقول لا في سورة مريم يقول محمد في القرآن من ضمن البشرى اللي بيبشرها للمسلمين في سورة مريم رقم 17 والآية 71 إله الإسلام بيطمن محمد وبيبشره هو وكل المسلمين فبيقول له وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا يعني كل المسلمين يا محمد واللي ماشيين وراك هيخشوا النار إن شاء الله بعد كده الشيطان تدخل مش بس تدخل في الوحي ده كمان نساه بعض الآيات وربنا بيقول له ما تزعلش زي ما جه في سورة الأنعام رقم 6 والآية رقم 68 وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني انت محمد قعدت مع الناس الظالمين خليت الشيطان ينسيك الوحي ما تقعدش معاهم تاني عشان ما تنساش الوحي آه النقطة اللي جاية ان آه الله يأمر محمد بعدم الاستغفار لوالديه وخصوصا لأمه وده موضوع تاني هو ابن مين زي ما جه في سورة التوبة رقم 9 والآية رقم 113 وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا أمر من إله الإسلام لرسول الإسلام مفيش فايدة ما تستغفرش لأمك لأنها من أصحاب الجحيم وطبعا معروف ليه في كمان أمر مهم قوي من إله الإسلام بيقول لمحمد في سورة غافر رقم 40 والآية رقم 66 هقول الآية وهقول الاستنتاج وراها قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين دي معناها أني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله دي تؤكد أنه كان بيعبد الأصنام ولما جاله الإسلام نهي يعني جاله أمر من إله الإسلام انتهي يا محمد من عبادة الأصنام عشان اللي بيقولوا أن الرسول طول عمره لم يسجد لصنم يبقوا كذابين أو القرآن كذاب وكمان دليل آخر على أنه كان مشرك في سورة الإسراء رقم 17 والآية 22 أمر من إله الإسلام لا تجعل مع الله إلها آخرا آخر فتقعد مذموما مخزولا وفي سورة الرعد 13 والآية 36 يقول قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب ده صفات رسول الإسلام في القرآن و